السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله درس اليوم يعني دردشة بعد خروجنا من رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى بعد الخروج من مواسم الطاعات ولا سيما من وفق للاعتكاف أو عمرة أو غير ذلك وفق لصحبة إيمانية وجو إيماني ساعده على الانطلاق في الطاعات فهيكون درس النهاردة دردشة عن ماذا بعد هذه المواسم يعني ماذا بعد مش مش بتكلم ماذا بعد رمضان لا بتكلم ماذا بعد موسم أو فترة تشعر فيها بعلو الجانب الإيماني في حياتك في وسط صحبة صالحة كتير من الناس أحيانا بيوفق لهذا الأمر في حياته خصوصا بيحصل في المرحلة الجامعية بيحصل له بقى في اعتكاف بيحصل له في عمرة بيحصل إن فترة مثلا حد من أصدقائه المقربين يموت فجأة فالشلة كلها تتجه للمساجد في الفترة دي وتحضر دروس مع بعض ويعملوا أعمال خيرية مع بعض ايا كان المهم غالب كتير من الناس يعني بيمر في حياته مرحله زي كده انه بيذوق لذه الايمان في جو من الاخوه والصحبه وبيشعر بلذه الايمان وبيشعر بسهوله الطاعات عليه وبيشعر بجو جميل بيتمنى ان هو يستمر يعني مثلا اللي ربنا بيمن عليه باعتكاف في صحبه صالحه وجو ايماني ومنعزل عن الشهوات بعيد عن الفتن طاعة سهلة عليه بالرغم من طولها لكن في تيسير بسبب تيسير الله له وتصفيد الشياطين والعبادة الجماعية أو واحد يروح عمره فيفاجأ إن هو ممكن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالطواف أكتر من مرة في اليوم ودعاء وتضرع وصيام حتى ولو وقت حر واجتهاد في الطاعات واستشعاره انه بيصلي ركعه ب 100000 ركعه بيدفعه للاكثار من الصلاه المهم ان ممكن ايا كان يعني ده هيحصل امتى او فين ان ممكن انسان يقدر له فتره التزاميه خلينا نستعمل المصطلح ده النهارده يوفر علينا كتير يعني فتره انه بيلتزم فيها بسهوله في جو صحبه صالحه المشكله بتبدا انه لما بيحصل ان الحياه مش كده يعني الحياة مش اعتكاف الحياة مش عمرة الحياة مش فترة سهلة بيعيش فيها وسط أصدقائه لا ده بيفاجأ إن الحياة بتتشعب بيه والتفاصيل كتير في الحياة والمطبات الحياتية كتيرة سواء الجامعية أو ما بعد الجامعية وهي أصعب بكتير مرحلة ما بعد الجامعة فده أنا عايز أقوله النهاردة إن المفروض إن إحنا نصحح تصوراتنا عن الالتزام أو نصحح تصوراتنا عن التدين إن الالتزام أو التدين ليس فترة موسمية عابرة وليس فترة عمرية عابرة الالتزام ليس فترة جامعية الالتزام مش بتاع الناس الفاضية اللي مش لاقي حاجة بتعملها فبتروح تقعد في المسجد أوقات الفراغ بتاعتها في الأجازة الصيفية مثلا أول ما تكون زهقانة من امتحانات ومش ناوية تذاكر وعايزة حاجة تضيع فيها وقت فبالمرة بتروح تقضي الوقت ده في جو إيماني الالتزام مش مرتبط بفترات الاكتئاب والإحباط عشان كأنه مصحة نفسية الالتزام مش فترات تسكين للنفس عند موت صديق أو مرض أحد الأقرباء بمرض صعب فبالتالي بيعوز إن هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فبيمر مرحلة التزام معينة الالتزام مش كل ده فقط كل هذه الأمور قد تكون البدايات قد تعطي الإنسان نوع من السخونية والطاقة أنه ينطلق في الطريق لكن هذا الحماس قد يتبدد سريعا مع مواجهة تفاصيل الحياة زي اللي بالظبط يدخل الاعتكاف ربنا يمن عليه بصحبة صالحة وقيام ليل واجتهاد وطاعات وبعدين يخرج يفاجأ أن الحياة بره مش كده ويفاجأ أن القرارات اللي خدها أنه هيحافظ على القيام كل يوم وأنه هو هيبتعد عن مواطن الاختلاط والفتن والشهوات ويفاجأ أن القرارات اللي خدها بسهولة ويسر قرار ذهني يعني هو خده على المستوى الذهني أو على المستوى النفسي لما بينزل بيه على أرض الواقع بيحصل اصطدام بين المتخيل ذهنيا وبين الواقع بيحصل صدمة قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه في تمني وفي لقاء هو كان بيتمنى الموت قبل أن يلقاه قبل أن يراه رأي العين فلما رأى الموت رأي العين فوجئ بحقيقة الموت فوجئ, فوجئ بحقيقة الجهاد وإن الشهادة ليست سهلة فكتير مننا في فترات الطاعة ومواسم الطاعات والجو الإيماني بياخد قرارات ذهنية ونفسية هو لا يكون كاذبا يعني الشباب المتحمس من الصحابة الذي لم يقدر له حضور غزوة بدر وكان رأيه في غزوة أحد إن هم يخرجوا للجهاد وللقتال دول ما كانوش كذابين يعني أحيانا الشخص بيتمنى حفظ القرآن أو بيتمنى طلب العلم أو بيتمنى أي جهد ديني معين أو بياخد قرار داخلي بالبعد عن مواطن المعصية اللي كان بيروحها بيروحها هو هنا مش كذاب هو هنا لا يستطيع بس انه يفرق بين طبيعة الأمنيات وأنها سهلة وطبيعة الواقع وأن الواقع دايما صعب وأن النزول من الأمنيات للواقع محتاج مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني أن أنا أدي درس دلوقتي عن فضائل حفظ القرآن عن أهمية حفظ القرآن وكيف أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة ويرفع وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وأقول لكم مجموعة آيات وأحاديث عن أهمية الارتباط بالقرآن فأنت ممكن في اللحظة الحالية الآن الآنية تاخد قرار إنك تحفظ قرآن وبالفعل تبدأ تخرج تدور على حد يحفظك قرآن وتبدأ ترتبط معاه بموعد وتبدأ أول ربعين ثلاثة في المصحف تحفظهم بحماس وبعد كده ايه اللي بيحصل ان الاستمرار صعب ان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان لازم مصابره لازم عشان تستمر ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعلم دي هنا منصوبه كنت شرحتها قبل كده هنا في المسجد جت منصوبه ليه هنا يعلم لأن هي لو مع في قراءة حفص بتاعتنا منصوبة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الميم هنا مكسورة إن هي أصلا ساكنة مجزومة طبعا أنا عارف إن الكلام ده يعني ما بيمثلش الناس كتير أي أهمية فعادي كأنك يعني دي كأنها فترة استراحة تتجاوزها ما تزعلش نفسك ولما يعلم الله يعلم هنا دي مجزومة الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين طب ما كانت لو معطوفة تيجي على اللي قبلها كانت تيجي مجزومة برضه فالعلماء بيقولوا لا الواو دي بيسموها على النصب هنا يعني مفتوحة واو المعية يعني واو المعية يعني لازم عشان تنجح لازم حاجتين مع بعض مجاهدة مع صبر ومصابرة واعلم الصابرين يعني قرار الجهاد الأول مش كافي يعني القرار الأول بيكون صعب بس مع نوع من التسخين ممكن تاخده المشكلة في الاستمرار على هذا القرار دي اللي بتبقى عايزة دي صعبة يعني انت ممكن في لحظة وده انا شفته كتير لما كان واحد مثلا يدعى ان ينصح الناس او يقول كلمة في دفنة حد من الشباب مات فجأة فاروح افاجئ بكم من الشباب الغير ملتزم مهول وكل واقف بيعيط على صاحبه وهو بيدفن ولو وفق بقى مثلا احد الدعاة خاصة لو حد مميز في الوعظ انه يلقي كلمة قوية بتلاقي الشباب كلهم الواحد بينظر إلى عيونهم أثناء ما الداعية بيتكلم كل بيبكي وأثناء البكاء هو ممكن يتخيل إنه كان ممكن يكون مكانه وإن ربنا أعطاه فرصة أخرى فممكن وهو واقف على القبر ياخد قرار أنا خلاص ما اقعدش أعمل كده تاني وهبتعد وهعمل بل ممكن وهو في لحظتها يطلع الموبايل من جيبه ويمسح أرقام معينة لما بيرجع بيفاجئ إن الموضوع صعب الموضوع محتاج نوع مجاهدة مستمرة ده اللي احنا بنواجهه بعد مواسم الطاعات ان مواسم الطاعات بيكون فيها تيسير للطاعة لأسباب كتير منها الصحبة والجو الإيماني العام و بعد ذلك بتفاجأ انك انت محتاج قدر كبير من الذاتية مع الاعتذار لعم أنا آسف قدر كبير من الذاتية الإيمانية أنت محتاج ده معلش تاني انا اسف بس هو محتاجها وغياب هو بيتضايق من الكلمه دي غياب هذه الذاتيه هتخليك في الاخر هتقول ايه طب وانا اعمل ايه انتوا زي ما اتكلمنا قبل كده ارسموا لي طريق مفصل وانا اجي لكم انا قاعد اهو او اجي لكم الاجازه الجايه الدين مش اللي مش اللي الناس اللي قاعده فاضيه ما وراهاش حاجه لا ل- احنا محتاجين نصحح بقى تصورنا عن الالتزام الالتزام ده انا طبعا مش مش ه- مش هعمل تعريف للالتزام آه، تعريف آه، اللي هو مانع جامع واحط له حدود لا يعني ده انا هدردش حوالين الالتزام يعني اقصد الالتزام ده عباره عن ان اشتعل بداخلك فتيل معين هذا الفتيل طالما كان متقد ومضيء بيدفعك دفعا للارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى هذا الفتيل طالما كان متقدا وطالما كان مشتعلا هذا الفتيل بيجعلك تبحث عن مرضاة الله بيجعلك تبحث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتيل المشتعل بداخلك بيجعلك فرد من أفراد الأمة تحمل شيئا من همومها فهذا الفرد هذا الفتيل طول أنه مشتعل طالما طالما أنه كان مشتعلا بيدفعك دفعا أنك بتتساءل طب أعمل إيه طب غير الشخص اللي قضية التساؤلات عن الدين بتخفت فبينطفئ من الداخل ما عادش في حاجة بتدفعه الفتيل ده لما يكون مشتعل تخاف انك تشتغل شغلانة تطلع حرام تخاف تسأل الأول عن الصحبة تخاف انك تصاحب أي حد تخاف قبل ما تسمع لأي حد هذا الفتيل بيدفعك دفعا انك انت عايز ترتقي مش انا راضي خلاص وصليت ركعتين لا هذا الفتيل المشتعل بداخلك هو ده المعنى الحقيقي للالتزام ان الدار الاخره بتكون عندك مركز من مراكز حياتك تكون محور كبير بت- بتشغل حيز كبير من من تفكيرك مش مش تفكير عابر موسمي لا الدين بالنسبه لك مش موسميات يعني انا بتكلم كمان عن اللي بيخشوا المسجد مش بتكلم عن اللي بعيد خالص في ناس الدين بالنسبة لها رمضان عشر ذي الحجة عمرة ربيع الاستعداد في شعبان لرمضان بعد كده يعيد دورة حياته وما بينها حياته عادية يعني حياته مش شاغل باله بالارتقاء ورمضان ورا رمضان بيعدي عليه هو نفس المستوى يعني هو رافض يرتقي لا هنا في في نقلة محتاج تاخدها فالدين مش مجرد مواسم الالتزام مش موسم إيه، يعني بتروح فيه عن نفسك و- وضغط الع- الحياة المادية فبتيجي الروح بتصرخ فانت بتديها شوية غذاء وخلاص لا لا ده الفتيل المشتعل ده انت لازم تحافظ عليه وعشان تحافظ عليه عارفين درس ارجوك لا تنصرف او احنا ممكن نخليه بقى ارجوك لا تنتظر يعني لو سمحت حاول تحافظ على الشعلة اللي انت ولعتها في العمرة أو في الاعتكاف أو في رمضان أو في موسم الطاعات حاول تحافظ على الشعلة دي من الرياح اللي حواليك ما تنطفئش حاول عارف يعني على أحد الأقوال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لو قلنا إن ده الآية بتقول إن هو كان مؤمن وبعدين نافق إن كان الطبري رفض المعنى ده بس ده من الأقوال المشهورة لو قلنا ان استوقد نارا ان هو في الاول كان مؤمنا ولما كان مؤمن كان بيحاول انه يستوقد بيتعب النار حته حطب وحته كذا عشان يعمل يشعل فتيل الايمان فاشعال فتيل الايمان بياخد وقت ممكن ياخد منك شهر مجاهده في رمضان لكن بلاش تعرض الايمان اللي بداخلك انه ينطفئ بسهوله حافظ عليه لازم يكون بقى الشعلة دي متصلة بإمداد مستمر يعني محتاجة وقود مستمر لكن طبيعة بقى الحياة اللي هتقابلك هي مش كلها زي العمرة والاعتكاف ورمضان لا الحياة صعبة لا، طبيعة يعني أحيانا طبيعة تصوراتنا عن الدين بتخلينا إن إحنا لما نتصدم نسيب الدين زي ما اتكلمت قبل كده مثلا اللي عنده مثالية في التصور عن الملتزمين فيتعامل معاهم يفاجئ ان فيهم نصاب وفيهم حرامي وفيهم كذا يقول لك ايه ده يا عم؟ اي ما هو بقى هم بشر ايوه فيهم وفيهم وفيهم هو بشر ما هو مش ملايكه فيهم الجيد وفيهم الخير وفيهم السيء وفيهم ال- المنافق والعياذ بالله إذا كان اول ثلاثه بتسعر بيهم النار ثلاثه من اعمال الدين العاليه مجاهد ومنفق وقارئ أو عالم هل صدمتك بالواقع دي تخليك تترك الطريق فأنت طول ما أنت ماشي هيقابلك صدمات الانتقال من حالة الإيمان ال- الجميل اللي في عمرة أو في موسم طاعات وكان فيه بتاخد صحابك وتروحوا مع بعض التراويح وتصلوا ورا امام صوته جميل كلكم وبعد كده تطلعوا تتسحروا مع بعض وبعد كده تروحوا تصلوا الفجر في مسجد تاني في واحد تاني صوته حلو وبعد كده بيدي كلمه جميله تحضرها وبعد كده تروحوا مع بعض تتمشوا الجو ده ممكن ما يبقاش متوافر على طول فهو مرتبط ذهنيا ان لما الظروف دي كلها تيجي انا هكمل في الطريق لكن انا ابقى لوحدي ويقابلني مشاكل وانا مطالب ان انا انزل ادور والدرس يكون في مكان بعيد ممكن اروح الاقيه اتلغى فارجع مضطر ادور على حاجه اسمعها انا لوحدي او اجمع صحابي وادعوهم الى الى الله سبحانه وتعالى ويقابلني مشاكل ويقابلني عقبات وازاي احافظ على وقتي وعندي مذاكره او عندي شغل دنيوي وازاي احافظ واضغط على وقت نومي كل ده لا في ناس يقول لك لا مش قد الكلام ده انت محتاج تفهم ان الالتزام يعني تصحيح للتصورات النهارده الاول التصور الاول ان الالتزام ليس مرحله موسميه او عمريه مؤقته وكتير برضو مننا عنده الالتزام مرتبط بالمرحله الجامعيه اتخرج يقول لك لا بقى احنا كنا فاضيين بس ايام الجامعه دلوقتي احنا ورانا شغل دلوقتي احنا ورانا شغل فبالتالي ما عنديش وقت للي كنت بعمله ايام الجامعه ايام الجامعه كنت صايع كنت فاضي فهو رابط ما بين ان الجهد المبذول للدين في الفراغ فقط طب ما انت محتاج تعرف ان زي ما انت محتاج تشتغل وتحصل ال ال يعني الراتب الشهري او انك انت تحصل مال تنفقه على نفسك من حلال وعلى ما تعود ايضا انت محتاج تحصل معاني الايمان محتاج تدي وقت لده فيبقى الاول التصور الاول الخاطئ ان يعني التصحيح الالتزام ليس مرحله موسميه عابره وليس مرحله عمريه فقط وليس مرحله جامعيه ده قرار وفتيل بيشتعل بداخلك بيستمر معك طوال حياتك بيظهر أثر ده في سلوكك في معتقداتك في اختياراتك في طريقة تربية أبنائك في طريقة اختيارك الأول للزوجة في اختيارك لأعمالك بيظهر ده في طبيعة حياتك طول ما أنت ماشي بيظهر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين في ناس بتيجي عند المفارق هو بيدعي انه بيختار الدين ويجي مفرق يقابله يختار شغلانه حرام شوية مفرق اللي بعده يختار كذا طول ما انت ماشي في الطريق هيقابلك مفارق سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين قرارات اللي انت خدتها أو هذا الدين هيقابلك ابتلاءات تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا كعرض الحصير طول ما انت ماشي هيقابلك مطبات هتعمل معاه ايه طيب ال ال الحاجة الثانية ان المفروض ان الالتزام ده بيصنع بداخلك ثوابت اقول لك الالزام فتيل بيشتعل الالزام ده المفروض بيصنع بداخلك ثوابت معينه عقائد خلاص بقت زي اعمده الخرسانه كده يعني تيجي تعمل مبنى فيه عواميد عواميد ولا عواميد صلوا على النبي اوصحيكم بس بيصنع اعمده اللي هنكسرها خرسانية ثابتة شكل البيت ممكن يتغير يعني ممكن في أوضة تيجي مكان أوضة في حيطة تيجي مكان حاجة في شباك يتفتح هنا ممكن تتغير لكن في حاجات ثابتة زي بني الإسلام على خمس في حاجات ثابتة أو أنت المفروض أن الالتزام ده أو دخولك ضمن هذه الدائرة بيصنع بداخلك ثوابت في متغيرات في حياتك يعني من وانت في ثانوي وعم تدخل الجامعة وبتكبر في حاجات بتتغير دي داخل ضمن دائرة المباحات عمالة تتغير أو حتى تدخل مش في الحرام يعني إيه ممكن تقع في باب من أبواب الكراهة ممكن أنت تستزيد في أبواب الاستحباب والسنن لكن بقى عندك ثوابت معينة ما ينفعش الثوابت يتغير كل واحد بيفرق درجة التزامه من التاني بمقدار هذه الثوابت يعني الثوابت دي مش لازم تكون حلال وحرام يعني ممكن واحد يكون حاطط ثابت من الثوابت ان لازم وقت معين في الاسبوع فاضي يديه للدين اي حد واي شخص واي شغلانه هتيجي على المساحه الفاضيه بتاعه الدين دي هو هنا هيرفض هذه العلاقه هو هو حر هو حاطط الثابت ده زي بتحط ثابت كده على دينك اللي هيجي على المنطقه دي من دينك انت تتخلى عنه تبتعد عنه هتتركه زي ما حصل كده ان المسلمين في منطقة معينة من الدين هاجروا بس هنسيب لكم الارض عشان يحافظ على المنطقة دي من الدين طب ما في ناس فضلت ما هاجرتش يعني ده كان مفرق مفرق الهجرة ده كان او اختيار الهجرة ده كان من المفارق اللي قابلتهم في الطريق في ناس رفضت الهجرة وقالت خلاص ايه المشكلة ما احنا نفضل مسلمين وما نهاجرش أنا مش بتكلم على المستضعفين الذين عذرهم الله لا أنا بتكلم على إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم اللي ما رضوش يهاجروا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فكذبتهم الملائكة وكذبهم الله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأنت لازم يكون بداخلك ثوابت على حسب هذه الثوابت دي درجتك في الالتزام يعني على نجيب أمثلة بسيطة خالص من الكلام المفهوم يعني في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض وده على مستوى العبادات الخمس فروض والسنن الرواتب وقيام الليل وركعة الضحى نيجي عند قيام الليل في واحد الثوابت بتاعته انه بيصلي فترة زمنية ثابتة بتروح وتيجي لكن هو بيحوم حوالين الفترة الزمنية دي نص ساعة ساعة هو بيحط ثوابت في العبادة ثوابت في الدعوة ثوابت في العلم ثوابت في الأخلاق عنده ثوابت بيحصل لخبطة عند الانتقال من مرحلة لمرحلة من مرحلة الجامعة لمرحلة الشغل بعد الجواز بيحصل لخبطة شوية لكن بيرجع يحافظ عليها تاني هو أصبح عنده ثوابت رافض إن هي تتغير في واحد الثوابت بتاعته قليلة في واحد الثوابت بتاعته كبيرة درجة الثوابت دي دي اللي بتحدد مستواك الالتزام فالمفروض ال... الإسلام يصنع ب... الالتزام يصنع بداخلك أو قرار التغيير اللي خدته في موسم الطاعة بيصنع بداخلك ثوابت ايه هي الثوابت دي بقى ثوابت على مستوى التصورات زي مثلا قضية هم الدين ان هو قبل النقلة دي في حياته ما كانش بيشغل باله اصلا بمتابعة الاخبار المسلمين يعني كان بالنسبة له القضايا الدينية العامة ده ضمن خبر من الاخبار العالمية وخلاص يعني عادي ده خبر سياسي في البيت الابيض وبعده خبر رياضي وبعده خبر ان في القدس حصل كذا وبعده خبر ان في الصين اخترعت كذا ضمن خبر من الاخبار عادي ممكن يحزن سريعا لكن مش قضية يعني ما عادش بيتعامل مع الموضوع او يعني ما كانش بيتعامل مع الموضوع على انه قضية لا هو دلوقتي نقل بقى مسألة المسلمين بالنسبة له قضية يعني ممكن ليلة كاملة يدعو للمسلمين المستضعفين يخصهم بأماكنهم يحمل هذه القضية يكلم الناس عن هذه القضية يحمل الهم هيقدم ايه هو لنصرة هذا الدين ده معنى جديد يعني اللي انا عايز اقوله لكم ايه النفس زي شرحت ده بتفصيل في الخطبة ممكن ترجعوا لها عشان الوقت شرح حديث ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس في نفس غنية وفي نفس فقيرة النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فقر النفس النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر فابن رجب كان ذكر ان من معاني الفقر اللي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم هي فقر النفس وليس فقط الفقر المادي بل بعضهم انكر ذلك ايا كان مش عايز ادخل في الخلاف منهم انما ابن رجب ذكر وذكروا عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر استعاذ من ايه فقر النفس في نفس فقيره وفي نفس غنية نفس الفقيرة من معاني بقى فقر النفس دي لو قعدنا نحلل بقى يعني ايه يعني ايه نفسك فقيرة ويعني ايه نفس غنية نفس مستغنية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن اختار البخاري وابن عيينة ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره نفس الغنية اللي هي بداخلها معاني تجعلها غنية مستغني زي شيخ سامي تيمية كده لما يقول جنتي في صدري هو غني هو الشخص الغني اللي مش محتاج حاجة معايا معايا فلوسي معايا الفيزا كارد مش محتاج مش محتاج حاجة من حد وعنده تنوع النفس الغنية بداخلها معاني كثيرة من الدين تكفيها لخوض غمار الحياة يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نفس فقيرة عايشة بمعنى واحد او معنيين في الدين يعني معنى صغير بس هو عايش بيه شوية حصل كمان معنى مش عايز يزود تقول له طب انت مثلا عشت معنى جميل في معرفة الله طب ما تزود في معرفة الله طب ما ت... يعني ما تخليك شخص غني في معرفة الله ما تقرأ في الأسماء الحسنى طب في مع النبي صلى الله عليه وسلم هو فقير جدا في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم عارف اسم ثلاث أربع غزوات على ثلاث أربع صحابة إيه، يعني علاقته فقيرة جدا طب ما تخليك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم عيش في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما انت ازاي هتحمل الهموم دي لو ما عشتش في التفاصيل لو انت واخد الدين كله مجملات شوية فقير فيه هم الدين يعني ايه اصلا هم الدين المفروض اعمل ايه اصلا وده مش دوري انا دوري ان انا طبيب انا مالي انا ومال قضية العلم والدعوة و... انا مالي فهنا في فقر رهيب في معنى من المعاني ففي معاني جبال في الدين هو ممكن يكون فقير ما عندوش المعاني دي انت المفروض كل مرحلة تكتسب معنى جديد المعنى ده يتم غرسه ويبقى ثابت من الثوابت والمعاني القديمة يتم ترسيخها يعني بقى معرفة الله بدل ما هي مجرد كلمتين انت سمعتهم او شريط عابر انت سمعته او درسين سمعتهم لا ده انت عشت قعدت فترة من حياتك عايش مع تفاصيل اسماء الله الحسنى او واحد عايش مع تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او عايش مع اسماء الصحابة عاش مع 100 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا ده بدأ هنا يرسخ المعاني ما عادش فقير أصبح غني أصبح هنا بيرسخ المعاني فالالتزام هنا بتاعه عمال يصبح متين راسخ فتيجي الزلازل لا ده هو عنده أعمدة خرسانة ثابتة في الأرض الرياح ما تهزهاش خلاص فأنت برضه المفروض تسأل نفسك هل أنا ده تصوراتي ولا أنا طلعت من الموسم مستني الموسم الجاي يعني أنا طلعت من رمضان أنا مأنتخ لغاية عرفة بيقولوا صيام عرفة بيكفر سنتين يستنى طلعت من عرفة مستني احتمال لو عنده مقدرة مادية يعمل عمرة خلص العمرة مستني موسم الاستعداد لرمضان في شعبان أنا بتكلم على الكويسين على أهل المساجد لا الدين مش مواسم أنت كده مش هترتقي لأن كمان لما تدخل في حياتك العملية وتشتغل ممكن المواسم دي تقع منك هيبقى لك ايه في الدين بقى يعني ممكن رمضان تكون عندك مشاكل امتحانات شغل مش عارف تع... مش عارف تدي وقت فيه راح منك الموسم راح من راحت منك السنه امال فين دينك بقى يعني لو دينك مش مستمر امال فين دينك مش عارف تطلع عمره ومش عارف تقضي رمضان مع فاتك رمضان لاي سبب من الاسباب لمرض لاي سبب فين دينك راح راح دينك ما ينفعش دينك يبقى موسمي دينك ده شيء بينمو تدريجيا طول ما انت ماشي فتصحيح التصور عن الالتزام اه الحاجة الثالثة ان كتير مننا بيربط تصوراته عن النهاردة تصحيح تصورات يعني بيربط تصوراته عن الالتزام بالشخصيات اللي حواليه يعني يعني ايه الكلام ده يعني هو تصوراته عن الالتزام ان يكون زي فلان او زي فلان او زي فلان ثلاث فلانات مثلا حواليه دول بيمثلوا بالنسبه له النموذج الديني فجه يبقى زي الاولاني ما عرفش الاولاني ربنا كان مسخر له امور حياتيه وماديه معينه خلته يبقى اسهل في الطريق جه فجاه انه مش عارف يبقى زي الاولاني جه قال لي للتاني التاني طلع نصاب مثلا طلع حرام ممكن يقلده عادي بس مش قصدي فقال لك لا مش ده دي جه يقلد الثالث فوجئ برضو ان الثالث له ظروف معينه غير الاولاني بس ظروف مناسبه هو خلت حياته الدينيه اسهل بالنسبه له قال لك بص انا مش عارف التزم يا جماعه الدين اوسع من مظاهر التدين احفظوا الجمله دي التدين حاجه اللي هو محاوله تطبيق الدين ده فعل احنا بنفعله الدين بقى كبير قوي قوي فوق ما تتخيل وثغوره وفتح ربنا عليك عليك لو مشيت في الدين عظيم بلاش تشترط انك تكون نموذج لصوره فشلت خلاص سيب الدين مين اللي قال كده انت ممكن تقرا في سير الصحابه تلاقي الصحابي ده كان له موته مخصوصه لوحده ربنا رفع جسده بعد الموت والصحابيه دي ربنا سقاها هي لوحدها بعت لها الماء والصحابي ده توفر له صورة معينة أثناء الموت والصحابي ده تيسر له حاجة أثناء الهجرة والصحابي ده تيسر له حاجة دافع الله عنه والصح... كل واحد له معاملة خاصة بيه من ربنا المهم إن أنت لا تنطفئ وتسير هتفاجئ إن أنت ليك معاملة خاصة دي عشان كده احنا بنقول الذاتية ليه عشان ربنا يعاملك معاملة خاصة عشان يطلع الله سبحانه وتعالى عليك بيجدك اخترت هذا الطريق مهما حصل لسه كنت بسمع آه، دكتور فاضل سليمان طب ما اسمع كده لولا خاصة مع الهجمة اللي معمولة عليه قلت من باب الدعم رجل فاضل و- وسباق في الدعوة واشتغل حتى لو في بعض الاختلافات اليسيرة جدا معاه هو الراجل له سبق معمول عليه هجمة شرسة اليومين دول و- عشان الملحدين وحاولوا حتى يهيكوا ال- ال- الباسوردات بتاعت ال Visa card بتاعته من على اللاب ومعمول عليه هجمة جامدة يعني عشان دورة الوقاية من الإلحاد وحتى كان عمل حلقتين للرد على الدحيح المهم فبسمع له قلت اسمع فكان عامل حلقة عن آه، مرتديات مرتديات الحجاب الناس اللي بيلبسوا الحجاب جديد وازاي ثباتهم او ثباتهن فارق واتكلم كلام جيد في في الحلقة دي يعني فمن المعاني الجميلة اللي قالها بيقول هو يعني يستخلص من قصة آدم وحواء إن آدم وحواء كانوا هم كل الناس في وقت من الأوقات كانوا هم كل الناس في وقت ما فيش ناس غيرهم وكان الحرام الوحيد عليهم في وقت من الأوقات لا تأكلوا من هذه الشجرة كانت هذه الشجرة هي المحرمة والباقي كله كان حلال فبيقول كل الناس في هذا الوقت ارتكبوا هذا الحرام وبالرغم من ذلك مش معنى ان كل الناس عملت الحرام ان احنا نحوله لحلال فقال اسقاطا على ده فلو كل النساء خلعن الحجاب سيظل لبس الحجاب فرضا مش معنى انه ملوش صوره تطبيقيه في الواقع يعني احنا نقول خلاص يا جماعه ما عادش في محجبات خلينا نقلب ال version ونقول ونصلح عندنا في الدين ونقول ان ما عادش في حاجه اسمها لبس الحجاب ونخلينا نقول ان هو ليس من الدين مش بنستجيب احنا لضغط الواقع لا يعني ممكن قريه كامله تحرق زي الاخدود من اجل لا اله الا الله وتظل على التوحيد لا اله الا الله حتى لو ما فيش حد هنقول لا اله الا الله فانت لو جيت تمارس عملية التدين وما لقيتش قدوات وما لقيتش نماذج ده مش عذر ليك مش معنى انك انت اصطدمت بشخص فض او شخص دعوته غلط او شخص طلع نصاب او او او ده مش عذر ليك ابدا انك تنصرف عن طريق واين الله ربنا يسيبك وانت رايح لمين اني ذاهب الى ربي سيهديه من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا يعني الي دي لا توصف ومن اتاني انت رايح لمين لازم تبقى عارف انت رايح فين انت مش رايح مع اصحابك انت مش رايح تتفسح انت مش رايح عمره وخلاص وراجع من اتاني يمشي هديته هرولا لازم تفهم انك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى فربنا بيرفعك ويحفظك وييسر لك فاما من اعطى تبذل وتخاف وتبتعد عن المعاصي واتقى ويكون عندك يقين وصدق بالحسنى المعادله الثلاثيه دي ايه اللي يحصل هتلاقي له هو هو نفسه تيسر مش الطريق اللي بقى متيسر له هو اللي تيسر وسنيسره لليسر ويا ريت لو تراجعوا تفسير سورة الليل الكلام اللي فيها عن معنى الظلام الموحش وازاي ان في قمة الظلام اللي هو في سورة الليل في قمة الظلام ربنا بيقول ان علينا للهدى ربنا مش هيسيبك كده مش اي حد الحفاظ على الفتيل مشتعل في وسط الظلام ده مش لاي حد فانت لازم تبقى متصحح تصوراتك انت مش رايح مع اصحابك فلو صحابك باعوا القضيه انت كمان تبيع القضيه او صحابك طلعوا رخمين او او لا أنت تحاول انك تستمر يبقى حينما تفشل بمحاكاة أو تقليد بعض نماذج الدينية هذا لا يعني أنك أنت تترك الالتزام لا أنت ممكن تكون نموذج خاص أنت ممكن ت- تقدم أنت نموذج خاص يعني هو التدين هو محاولة تطبيق ما تستطيعه من الدين على أرض الواقع برضو للأسف آه، نحاول نختم دي عشان ما أطولش عليكم ان الجيل ده مع اعتذاري يعني لهذا الجيل إيه، في نوع من الهشاشة يعني جيل هش تحليل ده بقى بسبب ان التقدم الدنيوي بيصنع حالة من الرفاهية فاصبح هو جيل ال remote control ما بيتعبش انا برضو مش كبير ما هو انا ضمن هذا الجيل الهش يعني فان كل حاجة بضغطة زر ان كل حاجة بقت سريعة ان عايز الزتونة والخلاصة ملوش طقطاني ي- يسمع ال- كل حاجة بقت سهلة المعصية نفسها بقت سهلة الوصول للمعصية ما عادش محتاج تعب ما عادش محتاج انه عشان يتعرف على واحدة يتمرمط ويتبهدل الموضوع بقى اسهل من كده بقى بضغطة في جيبه يعني ال- المواد الإباحية هي ماشي في جيبه الموضوع بقى سهل بقى متيسر فبيصنع جيل ضعيف المقاومة مع طبعا احنا لو حطينا معادلة قعدنا نقول كذا زائد جيل رفاهية زائد غياب البيئات الدينية والتعليم الديني وأزمات اقتصادية وأمنية زائد قعدنا نحط هنلاقي فعلا معادلات كتيرة ممكن نخلينا نعذر هذا الجيل لكن هو مطالب ان هو يجاهد الشاهد يعني ان الجيل في الاخر جيل هش حتى على المستوى النفسي يعني من الحاجات اللي انتشرت جدا الفترة الأخيرة مسألة ال- انه عايز يروح لدكتور نفسي وان اي صدمة يمر بيها في حياته يقول لك انا محتاج اروح لدكتور نفسي ال ال يعني مما دفع احد الدكاترة النفسيين انه يكتب كتاب آه، سماه آه، انقاذا للسواء يعني آه، السواء اللي هو الحالة ال- ال- ال- الصحية السليمة يعني بيقول ان كتر تحويلنا الناس الطبيعيين مجرد انه جاله صدمة عابرة هي مش مرض نفسي ولا شيء تحويله لدكتور نفسي احنا بنحوله اصلا لمريض فحافظوا عليه سوي حافظوا عليه صحيح محتاجين ننقذ الاسوياء الموضوع بقى تحول الى موضة مع الضغط وجيل هش يعني المقاومة فيه بقت ضعيفة جيل هش حتى دينيا يعني بقت شبهات تافهة جدا بتوقعه يعني كان زمان ممكن يحتاج شبهة قوية ومحكمة لا هو ممكن دلوقتي شبهة في دقيقتين يسمعها في مقطع نفسيا هش دنيويا هش مش عايز يشتغل يعني مش عايز يتعب يعني حتى دنيويا في حالة من مش عايز يعني حتى الزواج بالنسبة له مش عايز يتحمل مسؤوليات يعني عايز زواج بلا مسؤوليات بلا تعب يعني هو تصوراته عن الحياة وعن الزواج وعن تربية الأطفال بقت فيها نوع كلها من الهشاشة أي ضغط عليه في أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها ممكن تخليه ينهار حالات انفصال البيوت نتيجة الهشاش ليها أسباب كتير قلة الدين نزغ الشياطين عدم فهم آه، كيفية إنشاء العلاقات الزوجية كان من أسباب هدم البيوت الهشاشة النفسية سواء اللي عند الرجل أو عند المرأة مش عارفين يتحملوا مشاكل الحياة تصوراتهم الوردية عن الحب الجامعي حصل لها صدمة بعد الزواج حب الفترة الجامعية لما جه يتزوج ويفاجئ إن الزواج مسؤوليات هي لم تعد تتحمل وهو لم يعد يتحمل هو عايز يقضي طول الليل والنهار بره صايع وهي متصوره حياه فيها نوع من الرفاهيه مش عايز يتحمل المسؤوليات هذه الهشاشه تصنع جيل في الدين بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها مش عايز يجاهد مش عايز يقاوم مش عايز يتعب يعني حتى لما بيجي يسال هو اللي سائل يعني مش انت اللي رحت قلت له ممكن اشرح لك حاجه هو اللي جاي بيسالك سؤال بتقول له والله السؤال ده ممكن تقرا كتاب مع ها ايه تاني غير الكتاب طب ممكن تسمع درس قد ايه الدرس بتقول له نص ساعه طيب ظريف تقول له إيه؟ الشيخ ها لخص ظريف ما- لا مش قوي لا شوف لنا مش مش ده ياخد ثلاث نجوم بس احنا عايزين حاجه يعني هو بقى حتى إيه، مش عايز يتعب بالرغم ان هو اللي بيبحث يعني هو اللي بي عنده الاشكال وهو عارف ان عنده مشكله بس هو عايز الحل السهل يعني اصبح ان إيه، الشيخ لا أصل الشيخ ده ما بيهزرش ايوه يعني ايه مش مش مش اه يعني متشدد هو ايه معيار متشدد فاصبح في حاله من الهشاشه اله- الهشاشه دي ودي حالة عامة أنا أنا حتى ربطتها بالدنيا نفسها مش في الدين بس تخليه هو لما بيقابله مشكلة في دينه مش قادر يقاوم مش قادر فهو محتاج يصبح إيه، يعني في حالة يكتسب حالة من الفتوة والقوة الإيمانية أيوة لازم هتتعب أيوة الطريق فيه تعب أيوة هتقرأ كتاب مش هتفهمه وهتتعب وهتسأل وهتتفحت عشان تفهم أيوة وتروح وتروح لده وتروح لده وده يقابلك بوجه صعب وتروح لده ما تلاقي- تلاقيه مش موجود أيوة أنت محتاج تتعب شوية عشان تكمل أمال طريق الدين إيه؟ وطريق الدنيا صعب هو طريق الدنيا سهل هو مفيش حاجة أصلا في الحياة بهذه السهولة المتخيلة يعني هو طريق الدنيا نفسه لقد خلقنا الإنسان في كبد هو كده كده في كبد هو الحصول على شهادة كبيرة ده مش محتاج تعب ف- فلازم نصحح تصوراتنا عن الدين إن الدين ليس مرحلة عمرية عابرة الالتزام ليس فترة موسمية جميلة تقضى ثم إنسان يتركها ويذهب الدين مش لأوقات الفراغ وفقط الدين بذل وتضحية الدين آه، في صعوبة هتقابلك في الطريق ليس معنى غياب ركزوا في الكلمة دي ليس معنى غياب أنا براجع دلوقتي الدرس عشان بختم ليس معنى غياب التصور التفصيلي إن واحد يطلع من رمضان أو من معتكف أو أو ويقول لك هعمل إيه بالظبط فتقول له أنا ما عنديش ليك تصور تفصيلي ليس معنى غياب التصورات التفصيلية ليك في حياتك غياب الخطوط الرئيسية لا في خطوط رئيسية وفي ثوابت يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان الصحابي ممكن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش له هو تحديدا إجابة تفصيلية المؤمن يقول له اثبت يعني لحظة صلح الحديبية وعند مجيء أبو جندل وعايز يروح للمسلمين وأبوه واقف بيكتب الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجزه لي سيبه لي يجي معانا وأبوه يرفض النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا ما يقولوش إزاي ما لو- لو إزاي كنت قلت لك ما انا لو عارف ازاي سواء انت ان شاء الله ربنا هيوصل لا اكتب لي خطوات من واحد لعشرة ازاي هيجعل لي فرجا ومخرجا والا م- مش مش مكمل هتيجي اوقات ما فيش اجابات وجعل الله له فرجا ومخرجا من طريق لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اتيسرت له بصوره عجيبه وراجعوا القصه في البخاري ازاي هو وبصير راحوا عند ساحل البحر وقطعوا الطريق لغايه المشركين هم اللي طلبوا خدهم خلاص مش عايزينهم اقبالهم عندك فازاي انت يترتب لك حاله خاصه بس انت تكون صادق وتكمل الطريق بلاش الهشاشه النفسيه تطغى علينا دينيا بلاش اي مشكله تقابلنا او يقول لك أما اصل هم اخلاقهم وحشه اصل في فظاظه أصل في حاله من الهشاشه وال يعني ايه السهوله في ترك الطريق بلاش نبقى عندنا نوع من هذه الهشاشه واجهوا الصعوبات اللي بتقابلكم في الطريق ان شاء الله نبدا من المجلس القادم في مجالس القران اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يجعلنا من اهل القران قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا